عزيزي المستمع بداية الحلقة بتاعتنا النهاردة وإحنا في الحلقة التانية من حياة أبونا إبراهيم في غاية الخطورة علشان تقدر تفهم باقي الحلقة بتاعتنا خليني أحكي لك القصة من الأول شوية إنه بعد هابيل ابن أبونا آدم مقدم الذبيحة بتاعته واللي الله قبلها فقام قايين ذبح هابيل عشان ينتقم منه وما يبقاش قدام الله غير اختيار واحد وهو وجود قايين في الصورة قام قايين بنى مدينة وكان المدينة دي اسمها حنوك بعد شوية مدينة قايين تضخمت جدا والشر فيها زاد جدا في الوقت اللي فيه ظهر شعاع من نور اسمه أخنوخ وهذا الرجل اللي عملنا له حلقة قبل كده سار مع الله ونقله الله بطريقة معجزية إلى السماء في يوم من الأيام بعد قايين والمدينة بتاعته ابتدى ربنا يهلك الأرض بالطوفان ونوح كان بينجو من هذا القضاء بالفلك اللي عمله وكان كأنه فلك نوح قدام العالم كله اللي كان عبارة عن مدينة قايين الأولى بس بتضخم كبير هل يكف الإنسان عن بناء مدن أخرى علشان يحاول يثبت لله إنه يقدر يبعد عنه ويزوغ جوه المدنية بتاعته؟ لا طبعا جت أكبر مدينة في العهد القديم وهي أول مدينة إشارة إلى العالم بالمعنى الروحي وهي بابل بابل المدينة وبابل البرج وزي ما نشوف الله مش هيهلك العالم تاني واكتفى فقط بأنه شتت الألسنة وابتدى كل مجموعة بيتكلموا بنفس اللغة يروحوا في حتة مختلفة وخاصة بيهم وهنا يبتدي الله يركز جدا على عيلة واحدة وهي عيلة أبونا إبراهيم وكأن الله في عيلة أبونا إبراهيم بيقرر مرة جديدة إنه يعيد تجربة الجنة التجربة اللي كان فيها رجل وامرأة ما كانش معاهم في الجنة أولاد وهنا يبدأ الله بإنه يدور على رجل وامرأة حتى ما يكونش معاهم أولاد ويبقى هو اللي هيديهم الولد في يوم من الأيام رحلات أبونا إبراهيم عبر حياته وتاريخه هي رحلات في منتهى الخطورة والعمق لما تبتدي تفهم كيف ينتقل إبراهيم من الصورة المنظورة اللي كان في أرضه اللي ما يعرفش فيها أي حاجة عن الله إلى أن وصل إلى ذروة القصة وذروة الأحداث في نهاية القصة محطات كتير هنعدي عليها بسرعة وهنسمي كل محطة اسم والمحطات دي مش بس بتخص حياة أبونا إبراهيم لو أنت بتاخدها كدراسة لكن هي كمان محطات تطبيقية تقدر تشوف حياتك الشخصية بناء عليها ده موضوع حلقتنا النهاردة تعالوا بينا نتقابل بعد الفاصل ونشوف المحطات دي وأسمائها ومعانيها وتطبيقاتها في حياتنا زي ما أعلنها لنا الروح القدس في حياة أبونا إبراهيم المحطة الأولى اللي الله تكلم فيها لأبونا إبراهيم واللي نشوفها بوضوح في سفر الأعمال أصح سبعة في عظة استفانوس هي أور الكلدانيين كلمة أور بالمناسبة معناها مدينة ومدينة الكلدانيين هي المحطة الأولى أو مربع صفر في قصة حياة أبونا إبراهيم ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين المحطة دي اسمها محطة الدعوة محطة فيها الله ندى على شخص يعتبر كان مجهول قبل اللحظة دي بثواني ولكن بعد ما ابتدى ربنا يكلمه ويعلن له عن نفسه كإله المجد ابتدت حياة أبونا إبراهيم تاخد منعطف خطير جدا وتاريخي جدا المحطة الأولى أن الله هو المبادر الله هو اللي بيدعي الله هو اللي بيسمع صوته للناس الإنسان مهما كان كويس أو أخلاقي أو بار ما يقدرش يعرف ربنا الإعلان يجب أن يبدأ من الله للإنسان من الأكبر إلى الأصغر تخيل معايا لو أنت حاولت بأي شكل من الأشكال تتعرف على رئيس الدولة بتاعتك مستحيل تقدر لكن لو رئيس الدولة حب يعرفك على نفسه أكيد هيقدر ودي المحطة الأساسية اللي بتقول أن الله هو صاحب الدعوة ما عليك إلا إنك أنت لما تسمع دعوة الله لحياتك إنك تستجيب ليها وتتحرك وتحرك كل أحداث حياتك بناء عليها المحطة الأولى أور الكلدانيين محطة الدعوة لكن المحطة الثانية إبرام لما طلع من أور الكلدانيين طلع مع أبوه وطلع مع ابن أخوه والاتنين دول واتكلمنا عن في حلقة سابقة وهي حلقة تارح أبو إبراهيم كانوا أكبر إعاقة لإبراهيم في المشوار لأن الله نفسه كان قايل لإبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إبرام ما قدرش يسيب أبوه ولا كمان ابن أخوه وهنا توقفت القافلة قافلة الإيمان في منطقة وسطى اسمها حران في ناس كتير جدا بتستجيب لدعوة الله وبتتحرك فعلا بس لأنها لسه مش قادرة تتخلص من بعض الحسابات القديمة والعلاقات القديمة بتيجي في حتة في النص كده وتقف ما بتقدرش تكمل والحتة دي هي حران اللي فيها تارح فضل عايش لغاية ما مات واللي فيها الله ما كلمش إبرام ولا مرة لمدة 13 سنة لغاية أبوه تارح ما مات الأمر ده بياخدنا للمحطة الثالثة إبرام رجع تاني يتحرك بعد موت تارح وابتدى يروح إلى أرض اسمها أرض كنعان وأرض كنعان هي الأرض اللي الله وعد أبونا إبراهيم بيها زمان لكن الله علشان يحط رجل إبراهيم في الأرض كان لازم يبدأ يكلم إبراهيم بكلام واضح عن حاجتين مهمين عن الأرض والنسل إبراهيم كان غريب ومهاجر فمحتاج أرض ومرات إبراهيم سارة كانت عاقر فمحتاج نسل والله بيدي الأمرين دول بيدي الأرض وبيدي النسل ومحطة كنعان نقدر ببساطة نسميها محطة البركة فبعد محطة الدعوة في أوري الكلدانيين وبعد ما توقف إبراهيم في محطة وسطى اسمها حران ضيعت من عمره كتير كان لازم يحصل تعويض لإبرام عن الوقت اللي راح من حياته وده اللي الله عمله مع إبرام بشكل واضح لما ابتدى يقول لإبرام خمس حاجات فيها هباركك هباركك أجعلك أم عظيمة أبارك مباركيك ولعنك ألعنه اقرأ النص ده واستمتع بكم البركات المتدفقة إلى الله إداها لأبونا إبراهيم في بداية سفر التكوين أصحاح 12 وكأنه بداية القصة وإبراهيم بيضع قدمه في أرض الكنعانيين هي بداية البركة لكن الغريب جدا أن هناك صراع خفي بين المنظور والغير منظور إبرام بيتعامل مع الله الغير منظور فدايما المنظور يدخل على الخط مرات يعمل حرب استباقية ومرات يعمل حرب مضادة ضد اللي ربنا بيقوله لإبرام وهنا يبدأ جوع شديد في الأرض أيوة أنا معاك إن الكتاب المقدس هو اللي بيقول إن الجوع كان شديد مش أنا اللي بقول لكن الغريبة إن الجوع الشديد ما حركش حد من أهل الأرض الكنعانيين لكن مين اللي خاف من الجوع وابتدى يتحرك إبرام وهنا نروح لمحطة تاني وسطى اسمها مصر هنسمي المحطة دي محطة المنظور مصر في الوقت اللي كانت فيه كنعان بتتملي بالجوع كانت مصر مليانة بالخير خلي بالك إنها مليانة بالخير مش بالبركة وإبرام لما نزل مصر وهو جعان وخايف إنه يموت من الجوع أنا معاك إنه مرات المحطات اللي ربنا بيكتب لنا فيها بركة بيبقى فيها تحديات صعبة لكن ده مش معناه إنها محطات قاتلة مستحيل أمال ربنا باركنا فيها إزاي هنا إبرام بيقرر ينزل إلى مصر وينزل هو ومراته وابن أخوه والقفلة إياها بتاعته وهنا تحصل أول مصيبة عندما يفرط إبرام في سارة لإيد فرعون وهنا الله ما يسكتش الله مصر إن إبراهيم وسارة يبقوا آدم وحواء وبالتالي لازم يحافظ على سارة حتى وإن إبراهيم بضعف إيمان فرط فيها ويضرب الله فرعون في مصر ضربات عظيمة من أجل سارة وبالتالي فرعون يخاف جدا من إبرام ويطلق إبرام ويقول له اللي أنت عاوزه خده وامشي من هنا ويرجع إبرام لمحطة قديمة اسمها كنعان المحطة اللي ربنا زمان ظهر له وباركه فيها بس لازم يدفع ضرائب محطة مصر فالغنم والبقر والجمال والحمير اللي خدهم من مصر يفرقوه عن ابن اخوه لوط وكان ربنا بيصفي حسابات ابراهيم علشان مصر ما تفضلش مداينه ابراهيم بحاجه وبعد شويه كمان هنشوف ان واحده من الاماء اللي ابونا ابراهيم اخدها من مصر تبقى هي الزوجه بتاعته وهي هاجر وهاجر اللي كانت بعد فتره سبب صدام وصراع بينه وبين ساره مراته في المستقبل وده معناه ان ابراهيم بيتحرك من اوري الكلدانيين محطه الدعوه الى حران محطه الوسطى الى كنعان محطة البركة إلى مصر المحطة البديلة ومكملين بعد الفاصل وهنشوف باقي المحطات اللي أبونا إبراهيم عدى عليها اوعى تنسى ان كل محطة من دول درس من أعمق الدروس اللي بتسير فيه حياة المؤمن وهو يتجه من محطة الأرض إلى محطة الأبدية بعد ما نرجع لكنعان نشوف بقى تجلي من التجليات العظيمة والإعلانية الرهيبة في الكتاب المقدس وهي منطقة اسمها بلوطات ممرة بيقول الكتاب ان ابراهيم في يوم من الايام كان جالس في باب الخيمه وقت حر النهار ولقى ثلاث رجاله جايين عليه معرفش مين هم واتاري الثلاثه دول هم الله القدير واتنين ملائكه معاه ولما نكمل القصه تشوف ان ساره مرات ابراهيم كانت جوه الخيمه حتى ان لما ربنا سال ابونا ابراهيم اين ساره امراتك قال له ها هي داخل الخيمه الصورة دي كانت صورة في غاية الغرابة لما تقعد تقارنها بالصورة اللي فيها الله كان بيكلم آدم وحواء في الجنة قبل ما يطردهم بعد سقوط الله في قصة الجنة جاء لآدم وحواء وقت هبوب نسيم النهار أو ريح النهار والله جه لأبونا إبراهيم وقت حر النهار وكأنه نسيم النهار اللي كان أيام الجنة تحول إلى حر بسبب ظروف البرية الصعبة والأرض اللي اتحطت تحت اللعنة الله لما اتكلم آدم وحواء كان آدم مستخبي لكن الله لما قابل أبونا إبراهيم كان جالسا في باب الخيمة وكأنه شكله بالظبط كده واحد قادر يشوف اللي جوه لو حط وشه لجوه الخيمه وحد قادر يشوف اللي بره قادر يعرف مين اللي معدي قدامه وقادر يشوف مراته اللي جوه الخيمه الله لما كلم ابراهيم عن ساره وساله اين هي قال له هي داخل الخيمه وكان ساره بقت اخيرا في طوع ابراهيم بعد ما كانت حواء خرجت عن طوع ادم وخدت القرار الاول واكلت من الشجره اياها الله كمان لما قعد عند ابراهيم استضافوا ابراهيم في مكان مميز تحت الشجره والشجرة في رمزية قصة سفر التكوين وقصة آدم تحمل رمز خطير فبسبب شجرة سقط الإنسان وتحت شجرة أكرم الإنسان إله الإنسان أكرم إبراهيم الله القدير عمل ميدة كبيرة تحت الشجرة وليمة عظيمة جدا ساعدته فيها سارة وهنا جه الإعلان إنه بعد الصورة ما اتظبطت يا إبراهيم أنت في باب الخيمة سارة مراتك في طوعك جوه الخيمة انت بتكرمني تحت الشجره بما في ذلك من رمزيه عظيمه يجي دور الله ان يعلن لابراهيم انه السنه الجايه هيكون عندك ابن وهنا الابن يجي بعد كل الصوره ما تترتب ابرام كان الصوره الحقيقيه لعيله بدل عيله ادم وحواء واولادهم القاتل والقتيل ياتي اسحاق اللي في يوم من الايام كانه هابيل وياتى الله ليفتدي اسحاق بالكبش العظيم ده اللي بيورينا المحطه اللي قبل الاخيره وهي محطه الشركه لكن الغريب انه بعد محطه الشركه الكبيره جدا هتلاقي ابرام برضه نزل الى حته اسمها جرار بسبب جوع برضه وكانه ابرام مش بيبطل يطلع وينزل ودي حياه اي انسان فينا طالع مره ونازل مره لكن في محطه جرار اللي موجوده في سفر التكوين اصح 21 ترى الله بيدافع عن ابراهيم بصوره اعظم من اللي عملها مع فرعون زمان ولنفس السبب ولنفس الخطأ اللي إبراهيم ارتكبه المرة الأولى رجع يرتكبه المرة الثانية لكن ظل إله إبراهيم إله المحطات المتعددة مهما طلعت أو نزلت هو أمين ولغاية ما نتقابل في حلقات جاية في نفس قصة أبونا إبراهيم ليك مني كل تحية